عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض أحمدك ربي حمدا يليق بجلالك وأصلي وأسلم على خير الخلق اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أحبتي في الله فتن عاصفة تعصف بالقلوب فتن كقطع الليل المظلم فتن من استسلم إليها من استسلم لها ترامت به إلى الهلاك والدمار نعوذ بالله من الفتن ونسأل الله سبحانه أن يجنبنا وإياكم جميعا مضلات الفتن كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يسأل الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقه وأن يملأ قلبه الشوق أنه يتمنى أن يلقى ربه أنه يرجو أن يلقى ربه سبحانه وتعالى بس من غير ما يبقى فيه فتنة مضلة أو ضراء مضرة إيه هي الضراء المضرة إنسان مريض مثلا فيتمنى الموت للتخلص من المرض النبي عليه الصلاة والسلام دي مش عايزها طب ايه هي الفتنة المضلة ان يكون فيه فتنة هتعصف بالدين وهتضيع الدين فابقى عايز اموت عشان احافظ على ديني النبي يقول دي لا برضه ليه لان مفيش حد يحب انه يدخل في الفتن طب النبي استثنى الضراء المضرة واستثنى الفتنة المضلة طب عايز ايه عايز الشوق اللي سببه الحب اني ارجو واتمنى لقاءك يا رب بسبب الحب مش بسبب ضراء ولا بسبب فتنة انا عايز اقف عند حتة التعوذ من الفتنة النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحب ابدا ان يكون سبب تمنيه لقاء ربنا او انه يحب يقابل ربنا بسبب الفتنة عندنا من الصالحين من تعرض للفتنة وسأل الله الموت فاستجاب الله دعاءه الامام البخاري رحمه الله كانت فتنة مؤثرة على الدين اللي هي الفتنة المتعلقة بالقرآن والقول بخلق القرآن كانت فتنة عاصفة ورمي الإمام البخاري بهذه الاتهامات وانقلبت الدنيا كلها عليه وحيكت الأساليب المكر الكثيرة فرجى الله, فرجى الله عز وجل أن يقبضه إليه شيء صعب جدا جدا ان الانسان يكون في فتنة وخايف على دينه ويبقى افضل الحلول ومفيش قدامه الا كده ان يموت فيدعو الله سبحانه وتعالى ان يقبضه اليه فاحنا بنرجو ربنا انه ينجينا من الفتن ويصرف عنا الفتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا تعرض على القلوب أجل لماذا الذي يباشر الفتنة إما سمع يعني أذن بتسمع أو عين بتنظر أو يد بتقبض أو بتفعل أو رجل بتخطو إيه بقى القلب إيه علاقة القلب النبي عليه الصلاة والسلام قال كلام واضح ان الفتن مباشرة تعرض على القلب الجوارح دي بوابات فقط بوابات بتدخل ملهاش علاقة بحاجة وما بتتضررش إنما الضرر كله لما توصل الفتنة على القلب العين لما حد يبص بأهل الحرام ما بتتضررش ما فيش حد نظره بيضعف من كتر إطلاقه للبصر إنما اللي بيتضرر ويتسمم القلب الأذن لما تسمع الغيبة وتسمع الموسيقى وتسمع الحرام سمع البني آدم ما بيتقلش إنما القلب بيتعب القلب بيمرض هو ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن دي بوابات فقط وأن المتضرر هو القلب اللي بيتسمم وبيضعف إنسان من كتر إطلاقه للبصر من كتر سماعه للغيبة من كتر الحاجات دي كلها قلبه بيقسو القلب بيقسو القلب بيضعف القلب بي يعني لا عاد يحس بخشوع ولا عاد يحس بطاعة بطعم للعبادة ولا لذة لقراءة القرآن ولا يستمتع بقيام الليل ولا يستمتع بأي حاجة خالص لماذا أحبتي في الله السبب في ذلك المعاصي الذنوب الفتن التي تعرض على القلب لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول نستكمل الحديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء شايف الدنس شايف التلوين الاسود للقلب أيما قلب أشربها يعني كلمة بس تقولها بتسود القلب غيبة تغتابها بتسود القلب نظرة تنظرها بتسود القلب يد تضرب بتسود القلب فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها أنكرها يعني قال لا حرام بيغض بصره عن الحرام ما بيسمعش للحرام ما بينطقش بلسانه الحرام ما بيغتبش ما بينمش الناس كلها تتكلم على بعضها وهو ماسك لسانه ما بيتكلمش على حد وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب إلى قلبين البشر الناس كلها قلبين قلب أسود من شدة الفتن ومن كثرة الفتن ومن كثرة الوقوع في المعاصي قلب أسود معذرة كالكوز مجخيا المجخ يعني مقلوبا طب الكوز لما يكون مقلوب هيكون جواه سواد وقتامة و... حاجة صعبة جدا جدا قلب أسود قلب المفتون قلب المنتكس والعياذ بالله وأقبح شيء يسود القلب الفتنة في العقيدة الفتنة في العقيدة وإحنا هنا في مصر في بلاء شديد نزل بنا حقيقة فتنة في العقيدة خطيرة وبتدمر اللي هي فتنة التشيع باب اتفتح باب شر باب نار فتح ولا حول ولا قوة إلا بالله كان يعني بعض إخواني يخبرني إن في الصعيد يعني شغل جامد جدا طبعا الصعيد والشرقية والجيزة و... يعني أماكن ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ناس ب... تحت زعم حب آل البيت ب... بتضحي بالثوابت بتضحي بالثوابت ناس يعني كيف يقبل تقبل فتنة في العقيدة فيها سب للصحابة وسب لعائشة ومن سب الصحابة كفر لأن القرآن عدلهم وحكم بعدالتهم ومن سب عائشة كفر عائشة بالذات لأن القرآن نزل ببراءتها فتن ده ناهيك بقى عن العقائد العقائد المدمره عقيدة في الله والعقيدة في يعني مش والعقيدة في الرسول صلى الله عليه وسلم موضوع مش هتعرض ليه إنما أنا بقول فتنة بتسود القلب وأيما قلب أيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب إلى قلبين قلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه إلا ما أشرب من هواه الحاجة اللي هو آه، بيحبها هو ده الصح ينفع ده قاموس يا إخواني الحاجة اللي يشتهيها تبقى صح الحاجة اللي هو شايف إن هي صح هي صح مفيش حاجة اسمها نرجع لكلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام العلماء فتاوى العلماء و... ما عادش كده خالص قلب المفتون قلب منتكس قلب أسود وقلب أبيض جعلنا الله وإياكم جميعا منهم مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض مثل الصفا الصفا يعني ايه؟ الصفا أبيض أملس الغبار لا يستقر عليه يجي التراب كده حط كده حجر من الصفا أملس مش هيقف عليه غبار هو ده قلب قلب الطائع قلب العابد قلب اللي بينكر الفتن القلب اللي بيترك المعاصي لأجل الله عز وجل لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض مفيش حاجة بتأثر فيه مفيش حاجة بتستقر عليه ده حديث حبيبكم النبي عليه الصلاة والسلام حديث بيبين ازاي الفتن بتدمر القلب والإنسان لو قلبه دمر لو قلبه سود لا يرجى منه خير لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء ما تنفعش معاه الموعظة وعلى فكرة المسألة دي مسألة نسبية يعني أنت لما تيجي مثلا تكلم ناس عن ربنا سبحانه وتعالى ما يستجيبوش ما يتأثروش من المعاصي في ناس تدي لها موعظة ما يتأثرش في ناس أصلا مش طايقة تسمع موعظة مش عايزة تسمع عن ربنا مش عايزة تسمع عن دينها مش عايزة تسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام قلوب سوداء والعياذ بالله قلوب سوداء أكتر حد يكرهه في الدنيا أي حد يكلمه عن ربنا ويكلمه عن دين ويكلمه عن شريعة يكرهوه جدا ليه قلوب سوداء قلوب مفتونة أشربت الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله طيب حبايبي في الله ما السبيل للخلاص ايه الحل الحل رقم واحد الاعتصام بالله الاعتصام بالله يعني ايه اترك الفتن اترك المساس ببيئة المعصية سيبها تماما وافزع إلى الله عز وجل العبادة الطاعة تلاوة القرآن ذكر الله تبارك وتعالى اتنين تعلم العقيدة الصحيحة كان زمان زمان قوي كانوا بيقولوا كأس وغانية يفعلان بأمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع كانوا بيقولوا الكلام ده دلوقتي الموضوع ما عادش كده خالص مش ده رقم واحد مش كاس وغنية هي اللي تعمل كده إنما اللي يدمر أمة محمد شبهة كان زمان الحرب حرب شهوات دلوقتي الحرب رقم واحد حرب شبهات حرب شبهات كتائب شباب بتلحد مش مش بتفجر يعني الناس دي ال ال العيال دول لو كانوا مثلا بيشربوا مخدرات او بيتعاطوا مخدرات لو كانوا مثلا انحرفوا في اخلاقياتهم وسلوكياتهم كان يبقى الخطب اهون لان الكلام معاهم اسهل انما ناس كفرت بالله وانكرت الله سبحانه وتعالى شيء خطير جدا جدا ناس عندها شبهه في عقيدتها شبهه في دينها دي اخطر حاجه طب الحل الحل هنا حل وقائي بالدرجة الأولى مش معنى كده أن مفيش حاجة علاجية لا في علاجي بس حل وقائي اللي هو تعلم العق... تعلم العقيدة الصحيحة وقائي وعلاجي في نفس الوقت بس للي ما عندوش ال... ال... يبقى علاجي بالنسبة لشخص يبتغي الحق إنسان بيبتغي الحق ده نقدر نقول إنما قلبه أشرب الهوى ده مش هتقدر تتكلم معاه هتقعد تكلمه في عقيدة هو لا يريد السماع أبدا إنما أنا بقول ينبغي أن نؤمن أنفسنا ونؤمن أبناءنا ونؤمن الأجيال القادمة بتعلم العقيدة الصحيحة العقيدة بشمولها وكمالها والتعلم تعلم العقيدة بأسلوب سهل مبسط أسلوب يسير بعيدا عن التعقيدات ونشوف القضايا اللي بتمس العقيدة في الواقع وتعالج بالتفصيل دي اللي تعالج بقى بالتفصيل زي قضية التشيع دي محتاجة علاج بالتفصيل محتاجة جهاد حقيقي جهاد بكل ما نستطيع جهاد باللسان جهاد الكلمة جهاد بالقلم جهاد انك مش بس اللسان انك تقف في الشارع تتكلم في فضائية او تتكلم على منبر لا كلام نزول في الشارع حوارات حوارات مع الشباب مع الناس نذكر الناس بربنا نذكر الناس بالعقيدة الصحيحة نذكر الناس نعيد البرمجة لأن في خلل كبير جدا جدا واقع حقيقة احنا في عندنا مشكلة دائما أقول إن أصعب لحظة لحظة البرمجة أو لحظة الضبط إنك لما تيجي تضبط إنسان الضبط دي أصعب مرحلة لما يجي واحد مثلا يتوضأ نقول له تعلم الوضوء بتفاصيله ليه تعلم الوضوء بتفاصيله لأنك ينبغي أن تجتهد أنك تتوضى وضوء كامل مش مركز على الفروض وبس لا وضوء كامل وتقعد بالشكل ده تقاوم نفسك عليه أسبوع اتنين تلاتة شهر ليه لأن الشوية دول هيفردوا في العمر كله هتبقى بسجيتك وبطبيعتك انت بتتوضى وضوء صحيح كذلك الصلاة نفس الكلام فانا بقول اصعب مرحلة في حياة الانسان مرحلة الضبط انك تضع النقاط على الحروف فاحنا محتاجين نضبط عقيدتنا ونضبط عقيدة الاجيال القادمة نضبط عقيدة الشباب نؤمن انفسنا انا مش اطلاقا مش مع اي حد يقول ان ان مساله فتح الباب للشيعة ان هم يدخلوا مصر ده مجال لك انك تدعو الى الله ومجال انك تشتغل هو انا افتح باب النار وتقول لي مجال انك تشتغل طب ما يغلق احنا خلاص للاسف ولا حول ولا قوه الا بالله وقعنا في البلاء وقعنا في المصيبه والتشيع على اشده وكثير من الناس يقعون فعشان نأمن نفسنا نحافظ على ما بقي بكل ما أوتينا من قوة نحذر من ذلك ونبين ذلك بكل سبيل ممكن للنجاة من الفتن الاعتصام بالله تعلم العقيدة الصحيحة تعلم العقيدة الصحيحة للنجاة من الفتن عموما الزهد في الدنيا لأن سبب البلاء كله تعلق القلب بالدنيا النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قيل أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل عدد كبير جدا جدا ولينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبك في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت ده السبب ده السبب الرئيسي اللي بيدمر اللي بيضعفنا بيضعف قوتنا بيضعف م... بيضعفنا في مواجهتنا بيضعف إيمانياتنا بيضعفنا أمام الفتن بيضيعنا حب الدنيا التعلق تعلق القلب بالدنيا النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي له بمال من البحرين فعلم الصحابة بذلك فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم سمعتم بالمال الذي قدم من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله فقال أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم ما الفقر أخشى عليكم ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله كل شيء في هذه الدنيا يكون على صحبه حسرات وكربات وإيلات إلا ساعة تجلس فيها تذكر ربك إلا ساعة تفزع فيها إلى الصلاة إلا ساعة تلجأ فيها إلى الله عز وجل تذكر فيها الله إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما إنما التعلق بالدنيا ده مدمر يضيع صاحبه تماما الزهد في الدنيا والزهد في الدنيا مش بس كده ده هيظبط علاقتك بالناس ازهد فيما عند الناس يحبك الناس وازهد في الدنيا يحبك الله القلب المتعلق بالدنيا قلب ضعيف القلب المتعلق بالدنيا قلب ضعيف فبسهولة يتم اغتياله وتدخل فيه الفتن ويتشرب الفتن ويضيع ويتوه ويهلك عياذا بالله من ذلك من أهم الأسباب الثباء الدعاء الدعاء أن تدعو الله تبارك وتعالى أن ينجيك من الفتن أن تستعيذ بالله تبارك وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبك ادعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يبرح أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك تدعي بالدعاء ده ثبت قلبي شايف ال ال ال ال الكلام ثبت قلبي لأن محل الثبات القلب القلب ده لما يكون قوي تقدر ولا فتنة تأثر فيك زي ما قلنا من شوية حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعود القلوب إلى قلبين قلب أسود وقلب أبيض القلب الأبيض لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض فدي مسألة حبايبي في الله مسألة غاية في الأهمية وغاية في الخطورة حبايبي في الله نكمل بإذن الله تبارك وتعالى العوامل التي من خلالها نتجنب الفتن بعد الفاصل إن شاء الله انتظرونا
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول وسلام يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي في الله آه شيء مهم جدا جدا أن يحرص الإنسان أنه يأمن نفسه ضد الفتن وإزاي ينجو من الفتن وذكرت من أهم الأسباب الدعاء الدعاء بس في حاجة حاجة مهمة ان احنا زي ما بقول ندعي ربنا سبحانه وتعالى ان ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ندعي ربنا سبحانه وتعالى بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ونلح على الله تبارك وتعالى في هذا الدعاء ونستمر عليه لأن مسألة خطيرة جدا جدا مسألة ثبات القلب القلوب بتتقلب والفتن تعصف بالقلوب ولا ثبات إلا لمن يثبته الله تبارك وتعالى بعض الناس بيتساءل كده بس يعني هي كلام عام أن الإنسان قد يدعو ولا يجد إجابة لدعائه فأنا بقول حبيبي في الله إن الدعاء في ذاته عبودية لله رفعت إيدك لربنا كده دي في ذاتها عبادة لله سبحانه وتعالى حسنات والدعاء حاجة من ثلاثة إما أن يعجل لك في الدنيا أو يرفع عنك من البلاء بقوة ما دعيت أو يدخر لك المثوبة في الآخرة التعليق على ده والتفصيل بعد هذا الاتصال السلام عليكم يا أخت هاجر السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ كيف حالك الحمد لله والله نفسي اقول لك يا شيخ والله قلت لنا انتم ادعوا والله انا انا ما- ممنوع من الدعاء دايما بدعي دايما والله قلبي في الدعاء بس انا مش عارفه بقول ربنا مش حيش مش هيستجيب الدعاء دي عشان كده مش عارفه اعمل ايه والله نفسي ربنا يتوب علي ويهديني يا صار رب تجيني آمين.
ديك الكسره في قلبي ويقول ربنا مش هيستجيب لي وانا هبقى كده ومش هتوب مش هلتزم مش عارفه اعمل ايه يا شيخ والله بدعي وكل ما اجي آه، ابطل دعاء بسمع المشايخ يقول لك لا ما تحبسيش الدعاء اكملي في الدعاء بس ربنا يهديني يا شيخ ارجو ان تدعي لي يا شيخ والله حاضر حاضر حاضر وشكرا ربنا يجازيك وإياكم وإياك صلى آخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤالين في نفس الموضوع وسؤال عن الشيعة ممكن اتفضلي حضرتك في الأول عايزة أقول لك جزاك الله خيرا وتقبل الله منك وإياك.
وجعلنا من الغرباء فطوبى للغرباء كما قال كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام السؤال الأول هل صلاح القلب وسلامته يأتي فجأة أم بالتدريج والامتثال بالطاعة والصبر والشكر على الابتلاءات وتذوق حلاوة الطاعة ثم الاجتهاد والمجاهدة للمزيد وهل من أهم الأشياء ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا كما شهد الحبيب صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل بدخوله الجنة السؤال الثاني هل القلب هو محل النية والحديث إنما الأعمال بالنيات من أرحم وأعدل وأجمل وأعظم ما يطمئن العبد به وهل وإن كان العمل باطنه الرحمة وظاهره العذاب فالحكم العدل لعالم النوايا والقلوب السؤال الثالث عن الشيعة عايزة أقول بفضل الله الإسلام دين العالمين دين علوي دين رباني وهو يدعو الكل وهو يدعو الكل اليوم الدين بالحكمة والموعظة الحسنة عن علم وهدى وكتاب نير ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وإنك لا تهدي من أحببت أنا خاف من معتقدات فيها إعاقة وتخلف عقلي أنا خاف من وهم هل دين رباني يليق به أن يغلق على نفسه فالإسلام دين العالمين ليوم الدين من أراد أن يغلق على نفسه فله ما يشاء أما الإسلام سيجوب الأرض في مشارق الأرض ومغاربها صحيح.
بفضل الله أرجو التوضيح وجزاكم الله غي- خيرا وإياكم وإياكم هي ال... ال... الأخت أم عامر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك دكتور غريب جزاك الله خيرا يا رب إن أيوة.
سمحت لي فقط إجابة صغيرة على آه، مداخلة الأخت سناء جزاها الله خيرا بارك الله فيها ونتعلم منها الكثير إن شاء الله مم.
آه، آه، حينما تساءلت هل نحن نخشى ممن وهن دينهم وكذا آه، إن وهن ديننا شيخنا الفاضل آه، تس- يعني سهل تسنن الملل الأخرى التي تكيد في دين الإسلام وفي أهل الإسلام الحق فعلينا العودة من جديد إلى ديننا بحق الله إن ديننا يسير جدا جدا لكن مبادئ بسيطة منذ الصغر إن صدق المعلم وإن صدق الآباء في غرس هذه القيم البسيطة في أنفسهم كمراقبة الله وتقوى الله والإحسان في أداء كل عمل مثلا كح- لا يؤمن احدكم آه، حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه والله لنشا جيل آه، يحب الله ورسوله ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه.
عليه الصلاة ان والسلام.
سمحت لي آه، بالنسبه للدعاء في آه، من باب وقدموا لانفسكم فتلمس آه، مواطن الدعاء المستجاب ممن يتوسم فيهم الخير لما يقدمون من طاعات فيها قربات لله وحده سبحانه وتعالى. فها هو أويس وقد عرف عنه كم هو بارا بوالدته حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى المستجاب سيدنا الدعوة.
عمر آه، رضي الله عنه بأن يبحث عنه كي يطلب منه الاستغفار ليس هذا فحسب فكلنا يعرف أن سيدنا عمر رضي الله عنه هو الذي نقل لنا حديث الإخلاص نعم.
إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى ليتوافق حامل هذا الحديث عمر رضي الله عنه مع إخلاص أويس بن عامر والذي كان صلى الله عليه وسلم قد وصى عمر بأن يبحث عنه ليطلب منه الاستغفار هذا والله أعلم جزاكم الله خيرا الله يكرمك بارك جزاكم الله الله خير فيكم وإياك وإياك كنت عايز اقول حاجه حبايبي في الله هو صحيح عقيده الشيعة عقيده هشه وعقيده يعني انت عارف آه، بطلان الشيء يغني عن ابطاله انما انا عندي مشكله عندي مشكله ان في ناس بتفتن ان في ناس بتضيع يا اخواني يعني ك- كان اتصال في حلقه سابقه واحد من المتصلين بيقول ان في آه، ناس بيقولوا اللي بيصلوا في الجوامع دول مشركين ما تصلوش معاهم ما هو- ما هو ما احنا بدأنا نجني او آه، آه، نحصل على النتاج المر دلوقتي يعني مسألة خطيرة موضوع مش بسيط يعني انتوا لا ينبغي او ينبغي علينا الا آه، ندع انوفنا في الرمال ونسيب الكارثة بتحصل فندعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا واياكم جميعا وان يحفظ علينا ديننا وايماننا وعقيدتنا آه، يتصل اخر السلام عليكم اخ اشرف الله وبركاته يا دكتور اهلا بك اخ اشرف والله نحبك في الله يا دكتور ربنا حبك يجزيك الله.
عنا خير يا رب حبك الله عز وجل واجلك والله احنا هنا في الصعيد يعني كنا يعني في فتن شديده واشد فتنه كانت علينا امن الدوله في الصعيد فين يا اشرف في الصعيد في سوهاج ان شاء الله سوهاج اه اهلا بيكم فازال الله سبحانه وتعالى امن الدوله ولكن آه، في هناك فتنه شديده فتنه الذين قالوا هم على صواب والعلماء والدعاة مبتدعين اه وهذا الامر انتشر انتشارا ضعيفا ولن يدوم باذن الله سبحانه وتعالى ولن يمكن الله لهم ابدا ما داموا يذموا ويسبوا ويعني ويبدعوا العلماء والدعاء مش جديدة ف- نعم دي مش جديدة مش النهاردة بس ده قديمة الموضوع ده من زمان يعني والله ما ما يدمي القلب وأن هناك بعض من طلبه العلم المجتهدين الاوائل يعني انجرفوا في هذا التيار الفاسد أسأل الله أن أن يردهم إلى الحق ثم ان يعني الواحد يعني يقول ان الفتن شديده ولكن قيام الليل يعني اعظم اعظم دواء لهذه الفتن كذلك التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى ثم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما النجاه يا رسول الله قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك فنحن اصحاب الذنوب اصحاب الخطايا والغدرات والفجرات لابد ان نبكي على هذه الخطايا ونرجع الى الله سبحانه وتعالى ونبدي الندم نحسن على هذه الاستغفار و- الخطايا اسال اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيك وفي العالمين وفي هذه الله القناه يكرمك.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هي هي ال- الفتن دي فتن مش جديدة احنا يعني تعودنا عليها منذ سنوات من زمن خالص وقبل الفضائيات وقبل بس سبحان الله اللي انا ملاحظه ان اي حد حتى طالب علم ايه يعني مش من الفكرة بقى مش طالب علم او عالم كمان اي حد يتجرأ على الافاضل وعلى الدعاة وعلى العلماء ويطلق لسانه بالثلب والعيب والغيبة والنميمة والقدح والتحقير و... إلى آخر كل هذا والله العظيم بشوف فتنته واضحة ربنا بيفتنه ويكله إلى نفسه وكتير منهم بيطرد بره ساحة الدعوة رأينا نماذج كثيرة من ذلك ولا يثبت إلا الخلص يعني الحقيقة آه، ال- ال- الإنسان المفتون تلاقيه دايما سباب شتام بيقدح في الناس بيحتقر الناس بي- وهو أصلا مش حاجة يعني لما يجي واحد مثلا يتكلم على شيخ وقامة كبيرة من العلماء اللي هو نفسه ممكن يكون يلتزم على أيديهم ودي من أش- من أشد الفتن الحقيقة اللي احنا عايشينها يعني شيخ هو, هو التزم أصلا بسببه ويجي يقدح ويشتم ويسب وي- ويحقر ويسفه و- ويتكلم كده اي بني ادم يتكلم على حد بالشكل ده انا على طول بحطه في لستة حمراء او لستة سوداء تلقائيا كده ده ب- ب- بنساه من الدنيا خالص وش- و- وبالمتابعة الدقيقة كده بلاقيه بيفتن بيضيع اساسا يعني احنا عندنا اداب واخلاقيات آه، آه، آه، تعلمناها من النبي عليه الصلاة والسلام حتى حينما يختلف الانسان مع الداعية او مع العالم هناك اليات للاعتراض واليات لبيان وجهة النظر المخالفة هل ذهبت يا أخي إلى هذا العالم وهذا الداعية وطرحت ما عندك من أدلة وناقشته ما حصلش يجي كده منه لنفسه يقعد يتكلم ويقدح ويسب ويشتم طب هل انت لما رحت طرحت عليه ان هو هو بنفسه اللي يقول الصح ده هو بنفسه اللي يقول الصواب ده مفروض كده انت غلطت عالم غلط نجيب له الأدلة على الخطأ ونقول له أحسن حاجة أنها تيجي منك اتفضل حضرتك اتكلم هل عملت كده؟ م- م- ما استجابش آه، هل ال- الموضوع يستحق الفضح والتشهير ولا ممكن تجيب المسألة علمية وتطرحها مسألة كمسألة علمية ما- يعني أمور الحقيقة آه، تحتاج منا جميعا إلى إعادة نظر عشان نخرج من هذه الفتن نسأل الله العافية والسلامة معنا اتصال يا أهلا يا أخ بكر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا مولانا أهلا بيك انه احبكم في الله أحبك الله يا أخ بكر هل يجوز الصلاه مولانا في في المساجد اللي فيها اضرحه
حاضر أجيبك شكرا مولانا حاضر حاضر حبايبي في الله هو أولا إحنا عايزين نعرف المسجد اللي فيه ضريح آه، كما ذكر ال- ال- الشيخ الألباني رحمه الله أن ال- المسجد الذي به ضريح هو ما به فتحة تفضي إلى القبر ما به فتحة تفضي إلى القبر لكن القبر ال- لما يكون بجوار المسجد بجواره فقط والمسجد مقفل ومحوط ومفيش أي فتحة ولا باب ولا أي حاجة يبقى ماهوش ده المسجد إلا على قبر كما ذكر شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله آه، بالنسبة للصلاة في المسجد اللي في قبر تجزئ هي ما ما فيش حد ما نقدرش نقول كل اللي صلى في مسجد في قبر هتعاد صلاته لا مش هتعاد الصلاة إنما تحرم يأثم على الإنسان أن يصلي في مسجد آه، به قبر عايز أرجع للحتة ال- اللي كنت واقف عندها اللي هي مسألة الدعاء إنسان بيدعي فقلت لحضراتكم الاستجابة دي بتكون حاجة من ثلاثة إما إن يعجل لك بالإجابة يستجاب دعائك أو يرفع عنك من البلاء مثل الدعاء يعني واحد قاعد يدعي قاعد يدعي مثلا آه، يتزوج فلانة مثلا وقعد يعني سنين يدعي هو في النهاية ما اتجوزهاش اتجوزت واحد تاني فهو مش عا- مش عارف الجو فقعد بقى يعيط وزعلان و- ومكتئب راحت من ايديه هو مش فاهم ولا مستوعب مفروض ما يعيطش مفروض يرضى يهدى يستسلم انا واثق فيك يا رب استخرت ودعيت و- و- وربنا هو اللي قضى كده يتبين او لا يتبين له ان اللي حصل ده هو الصح ده ال- ده الافضل افضل حاجه هي اللي حصلت ممكن يظهر له ذلك ان هي مثلا تكون مش مناسبه ليه مش مناسبة ليه ب- بصورة أو بأخرى قد تكون مريضة وهو لا يشعر قد تكون طباعها م- م- ما ت- ما تناسبش طباعه خالص مش مناسبة ليه خالص قد يكون فيها صفات هو لا يريدها ولا يحبها بس الصفات دي مستخبية يعني هو مش شايفها دي حاجة الحاجة الثانية ممكن تكون مناسبة ليه كويس جدا ويعني دي أفضل واحدة بالنسبة له إنما ربنا عز وجل بشدة تضرعه صرف عنه التهاب كبدي مثلا عافانا الله وإياكم والمسلمين أجمعين أو صرف عنه سرطان مثلا يعني أو صرف عنه مرض مزمن هو مش عارف هو ما يعرفش هو لو لو خير بين إنه يتجوزها بس يجي له التهاب كبدي ما هيقول لا مش عايز طب انت تعرف منين يبقى اللي انا بقوله احنا نرضى بما قسمه الله بندعي واحنا واثقين ان ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب الدعاء مفيش دعاء بيرفض ابدا قال الله واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الشاهد اجيب دعوه الداعي اذا دعان صل اخر السلام عليكم ابو احمد شيخ ان شاء الله بخير اهلا بك يا ابو احمد والله شيخ إيه، الاخ بكر الان اللي سال على موضوع الصلاه في المساجد اللي فيها اضرحه إيه، والله انا ظني يعني آه، انت يعني اعلم منا انه يعني آه، انا جيت زيارات عده زيارات لمصر وللاسف رايت تصوف عند عوام الناس لا يستهان فيه وكما لا يخفاك شيخ الان الشيعه بيستخدموا الصوفيه ستار الهم فكنت بتمنى منك انه جوابك يكون اقوى آه، واوضح في تبيين هذا الموضوع لان المصلحه الان لا تقتضي انه احنا نكون بهذا الهدوء في تبيين هذا الحكم لان الوضع يعني انا لمست في مصر يعني في سوء عظيم والحاضن قوية حتى عندنا أخي الكريم في الأردن الآن الشيعة قاعدين بيفوتوا من خلال الصوفية للأردن فيعني والله أعلى وأعلم أنه واجب علينا كلنا أنه نبلش نوضح آه، في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان التحالف الصوفي الشيعي اللي شفناه في سوريا وفي كل مكان وجزاك الله صحيح، خير أنا معك.
وآسف آه، للإطالة جزاك الله خيرا أنا أتفق معك تماما فيما تقول ولكن هو المقام معليش في هذه الحلقة مش مقام تفصيل في الردود عشان بس نحافظ على وحدة ال- الموضوع اللي بيطرح إنما يكفي إن أنا قلت إن هو حرام يحرم أقول أدلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة يحذر ما صنعوا يعني مش بيقولها كده وخلاص من باب الإخبار لا يحذر ما صنعوا إن ممنوع حد يتخذ القبور مساجد إن القبور ملهاش صلة بالمساجد قبور دي في مكان مقبرة والمساجد في مكان ما فيش صلة آه، لأن على فكرة من من الحاجات التي آه، آه، آه، أتذكرها آه، موقف كده هقوله بعد هذا الاتصال السلام عليكم أمة الله السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضلي آه يا شيخ عندي سؤال اتفضلي آه في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من عليه الصلاة سمع والسلام.
سمع الله به
نعم آه، نعم مثلا صحيح يمر علينا في حياتنا بشر آه، يفعلوا أفعال ما تدخل قلوبنا فهل الله يحاسبنا إذا احنا مثلا ما صدقنا اللي عملوه بس مجرد شعور قلبي إن مثلا يعملوا أعمال خيرية لكن ما نصدق م- بيعملوا اعمال خيريه ايه لكن ايه الظلم فقط لكن ايه معلش إيه؟ اعيدي بس ال- سؤالك بعد اذنك يعني في ب... في بعض من البشر يعملوا أعمال خيرية ما نعم.
نصدقهم ما ايه يعني ما ما يدخل داخل قلوبنا نحس انه رياء حس انها رياء اي بس هو اللي شعور بيحس- قلبي فقط
اللي بيعمل العمل الخير حاسس انه مرائي
اي اي اه آه، طيب طيب حاضر آه هو الحديث م- من راى راى الله به ومن سمع سمع الله به يعني اللي بيقول الكلام ليسمع بيعاقب بنقيض قصده ومن فعل الفعل ليرى بيعاقب بنقيض قصده انما هي آه، آه، م- مسألة ال ال ال إن الإنسان يشعر إنه مرائي ده ممكن يكون آه، حاجة ظاهرة صحية ظاهرة صحية إزاي؟ إنه يلتفت ويجتهد في الإخلاص وممكن يكون لو هو إنسان يعني وارع شوية الشيطان يحاول أن يدخل له ليصده فاللي أنا بقول هو يستمر إنما يجتهد أن يكون عمله عمله خالصا لله تبارك وتعالى ونصيحة أن يكثر في هذا العمل الخيري من أعمال السر يجتهد أن يكون منه جزء سر بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى وأن يكثر من الدعاء أن يرزقه الله تبارك وتعالى الإخلاص طيب معنا اتصال آخر السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو لو سمحت يا شيخ اتفضلي
احنا بنزرع يعني لنا ارض بتزرع قمح فعايزة أعرف لو سمحت الفدان بيطلع عليه زكاته قد إيه أرض إيه ما- معلش بعد إذن حضرتك
أرض عايز- زراعية اه فيها وكنا إيه؟
واخدينها بالقسط والقسط خلص آخر زرعية دي القسط خلص وإحنا بنكرى عليها مش إحنا اللي بنزرعها بنجيب أجريين ويزرعوها وإحنا بناخد المحصول
الزكاة على المحصول يعني عايزة أشوف الزكاة اللي يطلع على القمح اللي طالع من الأرض القمح اه طيب حاضر حاضر
جزاك الله خير وإياكم وإياكم الله يكرمك فبقول حبايبي في الله عايز أرجع تاني لمسألة القبور إن إن ال- ال- تعظيم الأضرحة وتعظيم ال ال الناس ال- اللي هم مدفونين في هذه الأضرحة شيء بيعصف بالعقيدة يعني الأخ المتصل اللي علق وقال كان المفروض الجواب يكون آه، يعني أقوى من كده آه، أنا ممكن أتفق معه آه، جدا لكن طبعا احنا الموضوع مش موضوع آه، يعني يعني متعلق بيها قوي إنما هي ل- لخطورتها ممكن نعلق عليها مسألة مسألة خطيرة يعني من الحكايات أو ال- المواقف إن آه، أحد ال- العلماء المصريين زمان آه، كان مرة مسافر الصعيد فوجد في الطريق آه، م- يعني كده ضريح كده وحاجة و... فالمهم قال ضريح ايه اللي موجود هنا ومين ده فالمهم لما نزل وجد الضريح مقام على رأس حمار أعزكم الله مين اللي عمله الإنجليز لما دخلوا مصر ودرسوا نفسية الشعب المصري وجدوا أن هذا الشعب وصلوا لنتيجة كده أن هذا الشعب يقدس الأموات هم بيقولوا كده يعني فقاموا عملوا دي عشان يشغلوا بيها الشعب يشغلوا بيها الناس فالفكرة م- يعني أحيانا بت بت بتكون زايدة وطاغية إنما الشرع شرع الشرع شرع أن هذه الأضرحة وهذه القبور لا تجوز لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور والأدلة أكثر مما ذكرت ويكفي هذا الدليل الصحيح الذي في صحيح الإمام البخاري آه، قالت عائشة يحذر ما صنعوا عايز اقول حبايبي في الله بالنسبه لموضوع آه، آه، يعني قبل ما انساه برضو كنت لسه ه- هنساه موضوع بالنسبه للزكاه ايوه في زكاه حتى آه، يعني ال- آه، بتقول هم في ارض الارض دي انا ما تبينتش حقيقه هل هي ارض بيزرعوها يعني المحصول بتاعهم يعني مثلا هنا حاجه من اتنين حاجه من اتنين آه، ان هم يكونوا الانسان صاحب الارض مأجرها واحد مأجر الأرض ففي هذه الحالة ال ال الزكاة على صاحب الحب يعني واحد مالك مأجر وبياخد الإيجار ما عليه الزكاة اللي بياخد الإيجار ده إنما الزكاة على مين؟ على المزارع اللي بيزرع وبيدفع الإيجار للمالك آه، أو أحيانا بعض الناس بيكونوا مشاركة يعني مثلا بيزرعوا الأرض لهم النص والنص مثلا أو على ما يتفقوا قبل التقسيم بتخرج الزكاة وما بتخرجش بقى النفقات يقول بيجيبوا ناس يشتغلوا آه، هم اللي بيقوموا بال- بالحاجات دي دي ملهاش علاقة خالص هي بتخرج الزكاة آه، في يعني قبل توزيع آه، قبل توزيع الحب فدي بالنسبة ل- ل- للمسألة دي عشان بس يعني بعض الناس بيتخيل ان لا ده احنا بنخصم التكلفة لا ما بتخصمش التكلفة عايز ارجع آه، يعني هو تقريبا بيقولوا لي لسه خ... انت قلت لي لسه خمس دقايق وبتقولوا في اتصال ماشي مش مشكلة اخر اتصال السلام عليكم يا اخي محمد السلام عليكم يا شيخ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انقطع الاتصال طيب بقول حبايبي في الله اللي هي مسألة آه، آه، احنا وقفونا شوية على مسألة الدعاء اللي هي آه، آه، إما أن يعجل لك وإما أن آه، يرفع عنك من البلاء مثله وإما أن تدخر لك حسنات في الآخرة فاللي أنا عايز أقوله إن احنا بنرضى بنرضى بما قسمه الله وما قدره الله تبارك وتعالى ولا نكل ولا نيأس ما نيأسش أبدا من كلمة يا رب ما نيأش من رفعة ايدينا لربنا سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وإياكم الفتن وأن يرفع عنا وإياكم البلاء وأن يطرد عن مصر فتنة التشيع مش مصر بس ده مصر والعالم الإسلامي ككل اللهم اطرد عنا هذه الفتنة يا رب واهد الشيعة للعقيدة الصحيحة اللهم اهدهم للعقيدة الصحيحة حبك وحب نبيك وحب الصحابة والعقيدة التي ترضيك يا رب العالمين واقبضنا جميعا على ما يرضيك قلت من أهم الأسباب الدعاء الزهد في الدنيا عشان نجاه من الفتن عموما تعلم العلم لزوم العلماء والصحبة الصالحة أيوة احرص أخي في الله أن تلزم غرز العلماء ما تمشيش مع نفسك كده ما تتحركش حركة فيما يتعلق بالشرع والدين إلا ما تسأل العلماء مفيش حاجة اسمها هو أنت مجتهد أنت وصلت لدرجة الاجتهاد عشان تستقل بنفسك دي مسألة خطيرة جدا الزم غرز العلماء لأن هم دول أمنة الدين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن ينتزعه بقبض العلماء هم دول العلم هم دول الحصانة حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا الرؤوس الجهال دول فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هي دي المشكلة فأنا عايز أقول الدعاة الحق دعاة الحق العلماء الربانيين العلماء الصادقين المخلصين معروفين يا حبايبي في الله ايه اللي اتغير في الدنيا انا عايز اعرف ايه اللي اتغير ما العلماء اللي احنا بنتعلم منهم طول عمرنا موجودين وعلماء كثر ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا اتعلمنا منهم يعني واحد تعلم من العالم تعلم من العالم والداعية اتعلم منه ازاي يكون طالب علم اساسا اتعلم منه مبادئ طلب العلم وبعد كده يبدأ يهمل العلماء ويتكلم على العلماء هذه من الفتن اللي فعلا من أبغض الفتن من أبغض الأشياء إلى قلبي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبغض إلينا وإليكم جميعا الحرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ألا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم اجمع شملنا على أتقى قلب رجل واحد منا اللهم احشرنا في زمرة النبي محمد اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا في مدينة حبيبك رسول الله اللهم إنا نسألك ألا تقبضنا في مدينة حبيبك ألا تقبضنا إلا في مدينة حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم واحشرنا في زمرته واجمعنا جميعا في رفقته في جنات النعيم إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته